وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبابي في الله عز وجل أعزائي إخواني وأخواتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل التقاءنا على طاعته وشعورنا على محبته أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وحكمته ورحمته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى وجل جلاله أحبابي احنا التقينا في آخر مرة التقيت مع حضراتكم فيها على أن الله عز وجل أرحم من الأم بولدها والحقيقة احنا كان يعني كان مفروض ان احنا نفرد لهذا الامر اكثر من حلقه وباذن الله عز وجل سنوفي في هذه الحلقه في الحلقه الثانيه وهي هذه الحلقه بعض مظاهر الرحمه التي تتحلى بها الامهات تتحلى بها الامهات على اولادها ده ليه علشان نعرف قد ايه ربنا رحيم لازم تقيس القياس مهم القياس مهم ليه اذا كان أعلى رحمة ممكن الإنسان يتوقعها في حياته هي رحمة الأم فما بال رحمة من الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق تلك الرحمة في قلوب الأمهات التقيت بواحد من من المرضى هو مريض سرطان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وادعوا له وادعوا لابني ولكل مرضى المسلمين هذا الشاب شاب وسيم طويل عريض من أحد قرى مصر التقيت بيه وهو بيعمل عمرة فبيقول لي أنا متألم جدا وحزين جدا أنا كنت بلعب كورة في يوم من الأيام ورجعت رجلي وجعتني فشوية وبدأ ورم يظهر في الرجل رحت أكشف قالوا لي سرطان عملت عملية فشلت عملت عمل عملت دواء كيماوي قال لي تعبني وخلاني عندي مغص ومصدع وحاسس بميوعة في في نفسي لا عارف اكل اكل ولا اشرب شرب ولا عارف ولا عارف اعمل اي حاجه بيقول لي شيء قد يكون متاهون منه وانا قاعد بتامله وكان معايا فضيله الدكتور حازم شومان واحنا الاثنين قاعدين بن بنسمع هذا الاخ الكريم المهم قعد يحكي لنا مشكلته وهو رجله فعلا يعني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه رجله وارمه جدا ف قال لي يعني حالي صعب جدا قلت له طب هسالك سؤال الدكاتره قالوا لك ايه؟ قال لي الدكاتره قالوا لي احتمال يبقى في بتر للساق و يعني العمليه ممكن تاخد جزء كبير من الساق قلت له طيب وانت احساسك ايه؟ قال لي والله لو بتروا لي ساقي اهون من هذه الالام. قلت له طيب شعور والدتك تجاهك ايه؟ وتجاه مشكلتك دي ايه؟ قال لي والدتي والدتي بتدعي ليل ونهار ان ربنا يشيل عني المرض ده ولو وضع في جسمها هيكون اهون عليها. يعني والدته بتدعي باستمرار ان ربنا يشيل عنه هذا المرض انه يخفف عنه هذا الالم ولو ان المرض ده يجي فيها هي والالم ده تتحمله هي اهون من انه يصاب بهذا الالم قلت له يعني لو امك في ايديها قرار لو كتبت قرار او لو قالت كلمه تتنفذ في جسمك لو مكنت في انها تاخد قرار يتنفذ في جسمك قرار في شفائك قرار في مرضك ده ايه اللي ممكن تتوقعه فتهلل وجهه يعني وشه تهلل ضحك قال لي قال لي لن تتردد مش ممكن تتردد ثانية في انها تخليني على اسعد حال قلت له طيب امك ارحم ولا ربنا فسكت كده قال لي ربنا قلت له عارف كل الرحمة اللي وضعت في قلب امك قال لي اه قلت له من ربنا هو اللي خلاها بهذه الرحمة وهذه الحنية انت كنت فين لما كنت جنين في بطن امك وكنت فين لما ولدت رضيع لا تملك من امر نفسك شيء فحنن الله الام لا يدعها تنام حتى تنام انت ولا تاكل حتى تاكل انت ولا ترتاح لو انت كنت تعبان لو انت كنت مريض هي بتمرض معاك ولو انت سهران متالم هي بتسهر معاك الامهات الام دي يعني رحمتها رحمه واسعه جدا عشان كده لما ضرب رسول الله المثل برحمه الله ضربها بالام قال الله ارحم من الام بولدها لكن الحديث ده جه فين جه في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جه في حديث امراه تاه منها ولدها من السبي من السبي يعني كانت في حرب والحرب دي فرقت بينها وبين ولدها وطبعا حرب شوفوا انتوا بقى آلاف النساء وآلاف الرجال وآلاف الأطفال أم بتدور على طفل في كل دول وطفل رضيع يعني لو ما رضعش هيموت فتبتغي تبتغي يعني امتلأ صدرها باللبن وعايزة طفلها عشان ترضعه فقال عمر فوجدناها تطوف بين الناس فوجدت الطفل بين أقدام القوم فجرت عليه وأمسكته وألصقته ببطنها وأرضعته فقال رسول الله أترون هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا قال الله أرحم من هذه بولدها ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أخو عثمان ازيك يا شيخ امين الحمد لله كيف حالك الحمد لله واشهد الله انه احبك في الله يا شيخ امين أحبك الله والله احنا سعداء بحضرتك وعايزين نسلم عليك يعني الله يسعدك ويكرمك آه الله يرضى عليك ادعي لنا بس كده يعني نتمنى من الله انك تدعي لنا والله ربنا يكرمنا وإياك ويسترنا وإياك آه والقناه المباركه والقائمين عليها كلهم فضيله الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيك وفيه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا واياكم في الجنه آمين قولوا آمين امين امين يا رب السلام عليكم نحن وإياكم وأهلينا وأولادنا وكل أهلينا السلام عليكم يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوة عثمان سلمنا على كل إخواننا في الأردن آه، فإخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أرحم من هذه بولدها في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون هذه ملقية ولدها في النار قلنا لا قال وكذلك الله لا يلقي حبيبه في النار ربنا برضو ما بيدخلش اللي بيحبهم النار الأم الأم دي لو هي لو هي تضمن ان الولد يو- يو- يعني يشفى ويعافى وهي تمرض تفعل كتير من الامهات تبص تلاقيها بتتبرع بجزء من جسمها بكليتها بجزء من كبدها لابنها الام سبحان الله العظيم ووضع طبيعي انك تلاقي مثلا اخبار ان ام افتدت آه، اولادها ب- بنفسها كتير والله انا نفسي رحت مره من المرات ازور احد الاسر الفقيره في احد المدن الم- في اطراف القاهره فلقيت آه، اسره من ست اطفال واب فقراء جدا فقراء جدا سبحان الله العظيم وفي آه، في الاطفال طفل رضيع وبنت عمرها حوالي اربع سنوات فبقول لهم آه، طب امكم توفيت ازاي فبيقولوا لي هي كانت شايله الطفل الرضيع وكان معاها الطفله ذات الاربع سنوات وهم ماشيين فعربيه كانت هتخبط البنت فعملت ايه فافتدت البنت بجسمها وحضنت الطفل عشان ما يتخبطش وكانت الخبطه فيها هي افتدت الطفله وافتدت الرضيع اللي معاها بجسمها وكانت النتيجه ان هم نجوا وهي توفيت رحمها الله ربنا ارحم من دي ربنا ارحم اللي بتضح من ربنا ارحم من اللي ضحت بحياتها عشان خاطر اولادها وتشوفوا امثله الرحمه من من رحمات الام بقول لكم بيضرب بها المثل يعني رحمه رحمه ال- رحمه الله تقاس على رحمه الام بمعنى ان انت شفت اكبر رحمه ايه اه ربنا ارحم من كده آه، آه، عندنا مثل آخر وه- و- بترويه لنا آه، أمنا الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة رضي الله عنها السيدة عائشة ذات الخلق الرفيع وذات الإحساس الجميل آه، آه، دخلت عليها امرأة مسكينة ومعها ابنتان لها فقالت فاستطعمتني يعني عايزة تاكل جعانة فلم أجد إلا ثلاثة تمرات فأعطيتها ثلاثة تمرات طبعا التقسيم ان امه بنتين كل واحد ياخد تمره فاعطت الام كل واحده من البنتين تمره ورفعت هي التمره على فيها فاكلت البنتان كل منها تمرتها وتبقى الام تاكل تمرتها كانت النتيجه قبل ما تاكل التمره البنتين نظرتا لامهما فكانما تستطعمانها يعني بالنظر ما فيش حد اتكلم ولا حد قال لها يا ام انا جعان هي شافت بس في نظ... في في- في نظرات البنتين آه، انهما تريدان ان تاكلان فشقتها بينهما فاعطت هذه نصف التمره وهذه نصف التمره قالت فاعجبني شانها شوف الرحمه بتعجب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وتعجب اي حد في قلبه رحمه وفي قلبه رقه وفي قلبه شعور فقسمتها بينهما فقسمتها بينهما فقالت فأعجبني شأنها فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها الجنة بهذه التمرة ربنا اداها الجنة بهذه التمرة أغلى تمرة في التاريخ أغلى تمرة في التاريخ بسبب أم جائعة أعطت بنتيها تلك التمرتين مفيش رحمة أشد ولا أقوى من إن إنسان يتخلق جوه إنسان ودي إحنا هناخد لها الحلقة الجاية كلها الوضع والرضاعة الوضع والرضاعة هت- هتشوفوا يا إخواني الأمهات من الحيوانات والمخلوقات إزاي بتتألم في الحمل وبتتألم في الوضع ومع كده أول ما تضع هتشوفوا هتعمل إيه هتشوفوا البقرة وهي بتلحس ابنها وهتشوفوا الفيلة وهي لهوفة عليه وهتشوفوا ال- الغزالة وهي بتقومه عشان ي- يمشي وهتشوفوا ال- الحوت انثى الحوت وهي بتتالم وعماله تلف وتدور جوه الميه واول ما جنينها آه، يسقط من جسمها بتجري مباشره وتحاول انها آه، آه، يعني تنقذه من اي مكروه ممكن يحصل له حاجات عجيبه والرضاعه شوفوا قد ايه ال- ال- الحيوانات حريصه جدا احنا بنقيس على الحيوانات ليه احنا اولا ما ينفعش نجيب بشر بيعملوا كده على الشاشه لكن آه، بنقيس عليها لان مفروض ان الامهات الادميات احن من الامهات ال- الحيوانات لان ال- ال- ال- المراه والام الادميه مفروض ان اضافه الى حنيتها وح- ورحمتها انها مؤهله انها تبلغ دين الله وانها تحمل امانه الله وانها تبقى راعيه لابنائها وانها خير متاع الدنيا ها؟ وانها يتنزل الوحي في آه، آه، على الملائكة لما في رحمها والحديث في البخاري في في الحديث في البخاري في كتاب الحيض أن هناك ملائكة تنتظر الأمر من الله عز وجل بما في داخل الرحم يا ترى نعمل فيه إيه وده هنعرفه بإذن الله عز وجل تفصيلا في المرة الجاية الخاصة برحمة الأمهات في الحمل والرضاعة ونشوف قد إيه ربنا أرحم من الأم بولدها ببعض التفصيل ولكن في الفقرتين دول تحديدا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل آه، آه، فإخواني آه، مسألة ال- ال- الرحمة دي م- مسألة عظيمة جدا علشان نعرف قد إيه ربنا أرحم من الأم بولدها لازم تعرف الأم بترحم ابنها إزاي وتكوين الرحمة عند الأمهات بالنسبة للأولاد والولد وهو جنين والولد لما بيوضع والولد لما بيرضع والولد لما بيعيا والولد لما آه، بيشبع رحمة رحمة وبإذن الله عز وجل يعني آه، هنشوف حاجات آه، جميلة جدا آه، تعالوا نشوف رحمة الأم آه، في بعض مظاهر ال ال يعني ال- الشفقة وال- واللهفة معانا أول فقرة الحقيقة آه، قرد آه، قرد آه، قردين قرد صغير وقرد كبير القرد الكبير بيهزر مع آه، أخوه ولكن كان مزاحه تقيل حبتين سهل أم وهتشوف القرد ومكره راح زائق أخوه في المية تعالوا نشوف الأم هتنقذ ابنها ازاي وهنشوف لهفة الأم ادي ادي القردين وادي القرد الكبير شوف بيعمل ايه في الصغير اه, آه راح موقعه في المية بص الأم بقى قد ايه الام حنينه ورحمه الام شوفوا ماشيه شوفوا شوفوا آه، العفريت ده راح آه راح زقه نازل في الميه جت الام بلهفه شوفوا قد ايه شوفوا رحمتها على ابنها تحضنه وتجري بيه شوفوا اما عفريت صحيح سبحان الله راح جاي واخد بيستظرف مع اخوه شوف الام بقى ماشيه وكانها لقت حياتها مش انها انقذت ابنها سبحان الله العظيم ادي اول فقره من فقراتنا شوفوا قد ايه الام رحيمه وحريصه على سلامه ابنها آه تعالوا بقى نشوف فقرة كلها رق انتوا عارفين يا اخواني ان الطيور هي ارق الحيوانات او ارق المخلوقات تقريبا لذلك كانوا بيضربوا المثل برقة آه، آه، الطير وقلوب الطير على قلوب الم- المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام قال آه، له تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ال- الطيور آه، يعني نبيله والطيور فيها آه، فيها آه، رقة وفيها آه، آه، يعني شياكة ولياقة في التعامل حتى مع بعضهم لكن تعالوا نشوف الأم دي عملت إيه ال- ال- الطيور اللي احنا هنشوفها دي آه، طيور نوع من من أنواع البجع آه، آه، رفيع ولكن شوفوا آه، شوفوا بت- بترش ميه على اولادها عشان الدنيا حر راحت جابت ميه شوفوا قد ايه اهي بترش ميه على اولادها عشان ترش- ترطب على اجسامهم الكلام ده في اندونيسيا في الدنيا حر هناك شوفوا قد ايه ادي بت- بتحط عليهم شوفوا الشياكه اهي ميه بتحميهم عشان ترطب على جسمهم لا ومش بس كده بصوا هتعمل ايه كمان شويه ه... آه، آه، اهي شوفوا الميه جابت ميه من بعيد جدا وبترش عليهم علشان آه، تديهم حمام آه، بارد في في هذا الصيف الشديد وبعد شويه شوفوا الحر اهو بدا يهدى شويه لا ده شوفوا هتعمل ايه هتعمل لهم ظليله ايوه اهي شوف فردت عملت نفسها شمسيه علشان اولادها وعلشان تبسطهم شمسيه وتقف بهذه الكيفيه علشان الهواء يدخل من تحت الجناحين وتج- وتحجب الشمس بجناحينها والاولاد يستمتعوا وهي تقف في الحر مفيش اي مشكله وادي رحمة الأم برضو بأولادها وبتختلف آه، طرق الرحمات ولكن السبب واحد وهو آه، أن الأم رحيمة بأولادها آه، تعالوا ناخد هذا ال- هذه الفقرة بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا معلش يا شيخ أمين أنا هكلمك في موضوع الحلقة ومش في موضوع الحلقة أنا دلوقتي أم الطفل عندها ست شهور البنت دي سبحان الله كل ما أجي أقيم الصلاة أبص ألاقيها زي ما أكون محضرة العياط مم.
فأنا مش عارفة هل ينفع في الفرض وأنا شايلاها آه، أصلي بيها ولا في السنة بس يعني لا.
أنا النهاردة والله ما أعرفش إن كنت صليت في العصر ولا ما صليتوش بسببها ينفع في الفرض والسنة يعني في الفرض وفي السنة اه عادي بس مفيش مشكلة.
لبسيها آه، حفاضة وشيليها بيها اه ما هي ما فيش مشكله لابسه الحفاضه وكل حاجه يصح إن شاء بس الله.
بتصعب عليا من الصريخ بتاعها معلش ربنا يأجرك على على تعبك معاه وربنا يأجركم على كل المجهودات اللي انتوا بتعملوها معانا ربنا يكرمنا وإياك.
وربنا يكرم الشيخ محمد حسان وفضيله الشيخ محمد حسين يعقوب وسلامنا ليهم والله الله يسلمكم مش-
آه، وادي مظهر اخر من مظاهر رحمه الامهات انتوا عارفين يا اخواني واخواتي الكلام طبعا موجه للاخوات تحديدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع بكاء الطفل النبي عليه وسلم ما كانش بيرحم الطفل فقط ولكن كانت رحمته كلها واللي بيصعب عليه فعلا الام لان الطفل ممكن يكون بي- بيبكي كده يعني آه، آه، بيبكش والولد ممكن يكون بي- بيبكي عشان امه تحضنه فلكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتجوز في الصلاة يعني بيخفف في الصلاة رحمة بالأم ها لما تجد في نفسها من ألم على بكاء الصغير ومعنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ امين أهلا يا أخي شعبان كيف حالك عامل ايه الحمد لله مش كويس أنا أنا طيب الحمد لله كويس انا عندي والدتي يا شيخ امين عاوزه تجوزني وانا متجوز هل الحل ايه ارضيها ولا ايه والله إن كان في استطاعتك إنك ترضيها أرضها يعني ده عادي الواحد يرضيها يعني كده؟
ايوه يجوز انك ترضيها ولكن اذا كنت انت تستطيع انك ت- تعدل ولقيت واحده طيبه تعينك على دينك ماشي لكن لو إن كنت شاء- مش انا الحمد لله يعني ممكن ان شاء الله يعني مرتاح والحمد لله و ها آه، نعم ولكن اياك تكون والدتك بتشجعك على كده نكايه في في في, في زوجتك لا هي اصلا أنا معايا واد واحد بس هي عاوزه كذا عيل يعني وبتاع والله كما شئت اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك ويبارك فيك وفي زوجك وفي اهلك وفي امك ومعانا اتصال جميل من من احبابي و و واصحابي الصغيرين السلام عليكم من عبد عبد الرحمن وعليكم السلام يا وع- وعليكم السلام ازيك يا عبد الرحمن الحمد لله وحشتوني وانا كمان بحبك وأنا والله انا بحبك جدا يا عبد الرحمن بحبكم كلكم آه، انا بحب امي و... و... وبح- و... وبحبك انت كمان ما شاء الله ربنا يكرمك ربنا يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك وفي امك وابيك طيب ومعانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ أمين اهلا يا ام محمد ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان آمين والله وأنت.
مجهودات جميلة ربنا يبارك للإخوة اللي وراء الكاميرا والمؤدين والمخرجين عشان ما ننساش حد آمين.
ربنا يا رب يبارك لهم ويجازيهم عنا خير الجزاء آمين.
والله يا شيخ أمين ال- يعني الحلقات بتاعتك بصراحة ب- مش عارفة بتعمل في قلوبنا حاجة كده فأنا شايفة يا والله العظيم إن يعني تكون دعوة حلوة إن كله ي- لازم يناشد بعض إن إحنا نتفرج على البرنامج ده لأن البرنامج ده بيعلمنا الحنية ويرق قلبنا وأنا يعني شايفة إن هي رسالة للعصاة كمان يعني ال- ال- الداعية أو الشيخ يا ريت يبدأ إن يعلم ال- العصاة إنهم إزاي يحبوا ربنا لو حبوا ربنا والله العظيم هيحبوا ان هو يتوقوه وهيجتنبوا ان هو النواهي بتاعته ومش عارفه اقول لك ايه بس يعني هو ده احساسنا يعني احساس ناس كتير على فكره على لساني برضو ان احنا نبلغ كل البرنامج ده يا ريت يتعاد من اكتر من حلقه لان فعلا والله العظيم يعني المشاهد اللي حضرتك بتجيبها والحاجات دي جميله جدا انا مش عارفه انا متلخبطه بس يعني آه، ربنا ده عظيم قوي حنين قوي يعني هو فعلا احن من الام على ضناها وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك يا أم محمد جزاك الله خيرا نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير عونا على الخير وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن يجعلنا أدلة عليه سبحانه وتعالى ولا يحرمنا أجر الدلالة عليه سبحانه وتعالى وجل جلاله أخواني أخواتي آه تعالوا نشوف آه رحمة البط احنا طبعا اللي بنشوفه من حياة ال- الخلق آه، يعني قليل مشاهد قليلة لكن تفاصيل حياتهم زينا بالظبط في تفاصيل في الحياة وفي تفاصيل في الطعام والشراب وتفاصيل في النوم كل شغلة المخلوقات دي انها تأدي طاعة لربنا سبحانه وتعالى آه، و- وانها ترحم اللي حواليها تخيلوا آه، آه، انا عايزكم تشوفوا آه، آه، بطة آه، البط كله بيعوم لكن الجديد البطه ازاي تشيل اولادها احنا طول عمرنا بنشوف البطه بتمشي و... و... و... و... وجنبها اولادها شوفوا البطه دي شايله اولادها على ظهرها وبين جناحاتها ودي اول مره الواحد يشوف سبحان الله العظيم ادي البطه هي واقفه لكن شوفوا لما هتفرد جناحاتها وقعت اولادها اهو ادي أو وقعت اولادها يعني يا ريت برضو استاذ ياسر لو يجيب لنا اللقطه من الاول هيبقى جزاه الله جزاه الله الف خير آه، طيب آه، هاتها لنا من الاول يا استاذ ياسر عشان نشوف ال- ال- المنظر عامل ازاي البطه ماشيه في ال في ال في ال في- في البحيره احنا طبعا ما نقدرش نجيب لكم ال- اللقطه ب- بكاملها لكن بنجيب لكم جزء منها بس آه، البطه شايله اولادها جوه جناحاتها وفوق ظهرها اهو شوفوا اهي ادي البطه اهو فوق ظهرها وبين جناحاتها وبتمشي تطلع بيه من البحيره وخلاص اطمنت هي في مكان امان هتنزل اولادها دلوقتي ايوه هينزلوا من الطياره دلوقتي اهي فكوا الاحزمه وبداوا ينزلوا آه شوفوا خلاص ب... ب... ب... ادي الطب شوفوا آه بداوا ينزلوا شوفوا قد ايه ال- الرحمة أيوة تبدأ تدفيهم عشان المية اللي بلتهم حاجة سبحان الله العظيم حاجة عجيبة أدي أدي آه، أهو، شوفوا بتدفيهم ولما يبدأوا آه، يكبروا ويبدأوا ينتعشوا تأكلهم واحدة ورا واحدة ب- بفمها بمنقارها تنزل تجيب الأكل و- وتأكلهم حاجة عجيبة جدا سبحان الله العظيم لو تخيلنا يا إخواني أخواتي وكلام يعني معظمه للأمهات يا أختي أنت لو شايلة طفل واحد شوفي قد إيه بتتألمي وشوفي قد إيه بتبقي تعبانة و... و... و... ودايخة شوفي دي شايلة ستة سبعة ستة أو سبعة وشايلاهم فوق ظهرها وبين جناحاتها وبتدفيهم ومعتنية جدا بيهم وخدوا بالكم أنا عايز أقول لكم على حاجة إحنا عندنا أدوات بنساعد بيها أولادنا يعني لو بردانين بنجيب لهم الحفا وبطاطين وبندفيهم وبن... وبن... مثلا لما بن... بيجوعوا بنأكلهم آه، لبن أو أو شيء آه، بنجيب لهم أحذية يلبسوها سرير يناموا عليه لكن دول بيساعدوهم بأجسامهم بيشيلوا بأجسامهم وبيدفوا بأجسامهم يعني كل حاجة ذاتية بيضحوا بجزء من جسمهم أو بجسمهم كله زي ما هنشوف بعد شوية تضحية لأبنائهم ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله يا فندم الحمد لله انا والله انا ام ل- لخمس اولاد بس كبار نعم متز... فيهم فيهم اتنين متزوجين وثلاثه لسه ربنا يكرمك يا ام محمود آه، فانا بحبهم جدا وبخاف عليهم قوي قوي يعني لدرجه انا يعني سبحان الله انا ما بخافش من الموت ولا حاجه بس بخاف يعني خايفه اسيبهم آه، ل- لدرجه يعني ان انا م- مش عارفه يعني مش مش عارفه افكر خالص من غيرهم ازاي يعني ان انا عايشه ازاي او ان انا هيحصل لي حاجه واسيبهم ازاي رغم ان فيهم اتنين متجوزين وثلاثه مش متجوزين ومن حب عليهم ومن حب فيهم انا خايفه عليهم ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة آه، للأطفال الصغيرين وللكبار برضك اللي هم في سن ولادي كده ال 30 وال 28 وال 25
طبعا يا ام احمد يعني الرحمه دي ما, ما بتشيخش مع شيخوخه الانسان أيوه معايا ما بتموتش بموت الانسان بالعكس آه.
ده الم- الانسان لحد ما بيجي يموت بي بي بيبقى بيفكر في اولاده وفي موقف في الموت ده انا هقوله لكم وخليكي معايا يا ام احمد آه، بعد هذا الاتصال هقول لك على الموقف ده السلام عليكم يا عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك مالك تغمين اهلا وسهلا كيف حالك؟
الحمد لله
تغمين نعم برنامج أب- أبو مصر متى يجي؟
ان شاء الله باذن الله هيجي بطريقه جديده خالص وغالبا هيجي يوم الجمعه وهيجي كمان آه، يعني احتمال اوقات اخرى داخل الاسبوع آه، ب- بالتنسيق مع الاداره وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نقدم حاجه مفيده ان شاء الله وجزاك الله خيرا يا عبد الله على ال- على الاتصال وعلى السؤال آه، آه، كان في مرة في يوم من الأيام واحد توفي فروحنا نعزي فيه فزوجته بتحكي هو آه، مات إزاي بتقول كان نايم في السرير وهي جنبه وبعدين لقيته بيتكلم بيتكلم وهو نايم فبيقول لهم انت جي- جايين ليه فزي ما يكون حد كلمه فقال له يعني انتوا جايين هتاخدوني دلوقتي فطب خلاص طب انا عايز اجي معاكم بس هاجي معاكم وسايب اولادي شوف هو همه على اولاده طب انا سايب اولادي طيب آه، البنت فلانه ما اتجوزتش آه، ايه انتوا هتخليها تتجوز طيب آه، آه، الولد الفلاني لسه ما ما ما خلصش دراسه وده محتاج حد يساعده وبعدين يسكت شويه وبعدين يقول يعني انتوا هتساعدوه في الدراسه هينجح طيب والولد الفلاني لسه ما اشتغلش طيب انتوا هتخلوه يشتغل فعلا يعني كانهم بيقولوا له اه هنشغل فلان وهنعمل فلان وهنعمل ما تخافش اطمن و و و. وبعدين قال لهم طب خلاص انا هاجي معاكم بقى ها وبعدين آه، سكت فزوجته بتصحيه لقيته مات كان اخر كلمات بيتكلم فيها مع اللي هياخدوه اللي هو شافهم والناس اللي حواليه ما كانوش شايفينه ولا شايف ما كانوش شايفينهم آه، هو اولاده وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ان الملائكة لما بتيجي للإنسان ساعة الموت بيبقى قلقان على اولاده على اللي هو سايبه قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لألا تخافوا يعني من اللي جاي وألا تحزنوا من اللي انتوا سايبينه ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة احنا هنتولى أموركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة آه، آه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء معنا اتصال آخر س- السلام انا عليكم كنت عايز اقول كده سلام. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك والله يا شيخ امين وطي التلفزيون بس
كيف حالك والله يا شيخ امين حاضر حبيبي
اتفضل السلام عليكم ورحمة الله والله والله اني احبك في الله أحبك الله
والله بفضلك والله اقسم برب الكعبه انا متصل بس عشان خاطر اقول لك الكلمه دي بس
جزاك الله خير يا استاذ محمد ربنا يبارك فيك وربنا يحبك يا رب معانا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا اسماء أنا آثار مش أسماء ازيك يا اثار الحمد لله وحشاني جدا يا اثار حضرتك مين؟
مش اثار برضو صاحبتنا اه اه انا بحبك يا اثار ازيك حضرتك وحشتني كتير أنا بحب بابا وماما وتاتا حنين عليا وبحبها آه ربنا يكرمك يا اثار
آه، آه، آه، بركة فيك وحر وادعو الله ان يحفظ حضرتك الله يكرمك يا آثار جزاك الله أنا خيرا معاك اهي طب اتفضلي السلام عليكم آه للأسف الخط اتقطع معلش يا آثار طيب تعالوا نشوف بقى يعني دفاع الأم قدام حاجات متوحشة يعني آه، من المتوحشات طبعا آه، القرود الضخمة متوحشات بياكلوا أي حاجة حتى بياكلوا بعض على فكرة آه، يعني هنشوف قرد ضخم بي- بيفترس غزاله صغيره قد كده انتوا عارفين غز... لحم الغزال رقيق جدا لكن ام الغزاله اللي برضه حجمها بالنسبه لحجم القرد ضعيف وصغير هنشوف هتكافح ازاي وهنشوف هتنقذ بنتها ومش هتسيبها ابدا شوفوا ازاي اهو اهو شوفوا سبحان الله العظيم ومش خايفه من القرد المتوحش شوفوا اهو شوفوا سبحان الله العظيم اهو اهو مش هتسيبه ابدا مش هسيبك مش هسيبك آه، يعني تطلع روحي ومش هسيب ابني آه، كملوا يا جماعه لسه آه، آه، فمش هتسيبه هي هتفضل وراه لحد ما آه، ت- تخرجه بعيدا تماما عن آه، اطار اولادها آه، تعالوا بقى نشوف منظر غريب جدا منظر بقى امهات بتضحي بنفسها علشان خاطر اولادها بنفسها يعني ايه يعني قولا واحدا هي راح تموت دلوقتي حالا ازاي في آه، حيوانات كتير جدا لما بيحصل خطر بتحط نفسها قدام الخطر ده هو وهنشوف هنشوف دلوقتي آه، حمارة أنثى الحمار الوحشي ومعاها ابنها آه، وبعدين مجموعة من الفهود حصروهم ايه اللي هيحصل هتجري ابنها هتجري ابنها آه، وهتأخر نفسها هي آه، آه، لكن تعالوا الأول نشوف آه، المنظر ده و- ونشوف هيقول إيه آه، دي جاموسة وحشية دي جاموسة واجتمع عليها ال ال ال آه، دي جاموسة كبيرة يعني دي الأم واجتمع عليها ال- آه، الأسود دول الأولاد بقى هم اللي هينقذوا الأم دلوقتي وهنشوف الفقرة بتاعت الحمار وحشي بعدها إن شاء الله عز وجل شوفوا الام آه، يعني آه، طريحه ومسكينها وشوفوا ال- الاولاد عمالين ينقذوا امهم احنا شفنا قبل كده في حلقات سابقه ان الكبار انقذوا آه، طفله او يعني آه، أن- صغيره من ال- من ال- من العجول لكن شوفوا دول هم بيفرقوا الاسود وبيفرقوا آه، المرة دي هم بينقذوا أمهم تعالوا نشوف بقى ال- المشهد المؤثر جدا ده هي خلاص هي دلوقتي تقريبا آه، كانت مستسلمة للموت ومجروحة في كل حتة في جسمها شوف بيقوموها ازاي بيقوموها بيقوموها مش هتقوم الأسود منتظرة انهم يمشوا ويسيبوا امهم علشان يجوا يفترسوها وياكلوها اه بص ومشوا فعلا هيمشوا لكن الغريب اللي هيحصل ان الام هتقوم وتقول لهم كلمة واحدة هتصيح فيهم صيحة واحدة فقط بعد ما هيمشوا خلاص هم هييأسوا من إنها تقوم أهي مشيوا هم وزعلانين جدا لأنهم هيسيبوها فريسة ل- تؤكل لكن هتكلمهم كلمة واحدة شوفوا كلمتهم الكلمة دي زي ما تكون بتقول لهم ما تسيبونيش لوحدي أنا برضو أمكم ومحدش ي... محدش ي- يعني يسيبني شوفوا رجعوا ازاي بك- بهمة عالية جدا وطردوا الأسود تاني وهتشوفوا دلوقتي المشهد ان آه، رد جميل ال- ال- الاولاد لامهم وادي الام بتقوم مره تانية ومعافاه من لما شافت حنيه اولادها عليها شوفوا بعد ما رأت الموت بعينيها شوفوا ماشيه ازاي وقد تكون حامل معايا وماشيه بتعرج لكن هياخدوها وهيمشوا بعيدا عن الخطر وده من باب رد الجميل سبحان الله العظيم حياة ال- ال- الخلق دي فيها أعجب آه، في حتة في الحمار الوحشي يعني يا ريت يا أستاذ ياسر تشوفها لنا آه، موجودة عندنا في الإنسرتات آه، آه، الحمار الوحشي ده جزء آه، يعني الحقيقة أثر فيا أنا شخصيا جدا حمارة من من الح- من- حمارة وحشية من الم- الحمير المخططة آه، بت آه، ب- ب- يعني بتقدم نفسها فريسة ووليمة نيابة عن جنينها عن ابنها أنا عايزكم بس تتدبروا المسألة عاملة إزاي لا جريت ولا خافت آه، من من الخطر شوفوا ادي الاسود والفهود منتظره وادي الام مع ابنها عارفه الخطر اللي بيحيق بيها وبابنها ولكن اه شوفوا بيجروا هي بتاخر نفسها هي تقدر تجري اسرع من كده وتنقذ نفسها والاسود هتاخد وليمه كويسه بانهم يلاقوا آه، لحم طري ل- لجنين صغير للحمار الوحشي ولكن لا شوفوا هي بتعمل ايه دلوقتي اهي بصوا بتاخر نفسها بتاخر نفسها أهي شوفوا اهي بتاخر نفسها آه لل يعني علشان علشان تؤكل هي وتضحي بنفسها وتضحي بنفسها نيابة عن آه، آه، نيابة عن ابنها آه، الحقيقة في آه، إخوة وأخوات طلبوا آه، مشاهد كتير جدا كان من المشاهد آه، اللي اللي- يعني اللي أعجبت الناس جدا آه، الفيلة اللي ابنها وقع في ال- في آه، نهر أو في بركة من الماء والطين وحاولت تنقذه هي ومجموعة الفيلة الأخرى تعالوا نشوف المنظر اللي مش محتاج أبدا لأي تعليق اتفضل يا أستاذ ياسر مجموعة الفيلة ماشيين بيدوروا على العشب والماء لقوا بركة ماء ولكن آه، فيها طين وماشيين بيشربوا بيستمتعوا بحمامات الماء والطين زي ما احنا شايفين كده ومرة واحدة الفيل الصغير ده هو هو شقي حبتين عمال إيه يشرب ميه وبيلعب مره واحده الفيل الكبير هيزقه آه، مره واحده وقع في الطين شوفوا الفزع اللي هيصيب الفيل على فكره معظم اللي موجودين دول فيله اناث شوفوا قد ايه الفزع شوفوا فزع فزع فزع وخوف وحب ورحمه وحنيه كله جري عشان ينقذ الفيل الصغير بعضهم شوف الام نزلت على ركبها زي الانسان بالظبط شوفوا وبايديها وبرجليها وبزلومتها وكله بيتعاون شوفوا الامهات حنينه ازاي لا تقبل ابدا ان ابنها يصيبه مكروه ف شوفوا بيطلعوا ازاي أهو بيفحتوا في الطين علشان يعملوا له طريق يخرج بيه وهتشوفوا هيرسموا خطه متكامله علشان ينقذوا هذا الفيل الصغير اهو الخطه دي ان البقر جه عشان يشرب طبعا لو شربوا هينشفوا الميه وهتزداد الامور سوءا ادي المجموعه جريت ورا البقر علشان تطرده عن البركه وعشان ما يشغلوهمش آه، عن انقاذ الجني... الطفل ده اهو بس ادي طلع اهو طبعا بعد عناء آه، شوفوا بيهنوه واللي يضربه برجله واللي يضربه بديله يعني بيهنوه بيطبطبوا عليه اهو شوفوا مبسوطين جدا بيه آه، وهو طبعا ولا على باله آه، معايا ما- ما دام في ناس بتدافع عنه وناس بتح- بتحافظ عليه اهو والعب يا سيدي واتبسط وسط هؤلاء آه، الرحماء من الفيله من امهات واباء وطول ما ما رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي التي جعلت هؤلاء فيهم رحمة وأن وأنزل الله عز وجل رحمته في قلوب هؤلاء المخلوقات سواء كانوا طيور أو حيوانات أو حتى آه، بني ادمين والبني ادمين المفروض ان رحمتهم تبقى اكبر من كل دول لانهم هم اللي, اللي ربنا سبحانه وتعالى حباهم بتلك المشاعر الفياضه و- وجعل منهم الانبياء والرسل وجعل منهم العقلاء والمجددين آه، لذلك آه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إحنا زي بالظبط هؤلاء أو هم اللي زينا آه، يعني الواحد بتدبره وبتأمله في هذه المخلوقات بيعرف رحمة ربنا قد إيه واسعة ولا يزال الحديث آه، له بقية لله أرحم من هذه بولدها وكان يقول حماد بن سلمة لا يسرني يوم القيامة أن أمري يعني مصيري آه، يكون بيد أبوي إن الله أرحم بي من والدي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم كونوا معنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في اللؤلؤ والمرجان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وتكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعوا لنا كلنا آه، القائمين على القناة وعلى البرامج وإخواننا الدعاء في كل مكان آه، لنا ولأهلينا ولأولادنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الر